أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بك وتسابونا يا أهلا وسهلا وأهلا بالمشاهدين
أحبائي في الحلقة السابقة أدركنا الوقت وكان لسه أتسابونا عايز يكلمنا عن آه، أنباء من كتب الشيعة فالنهاردة مش هنجيب أي رسائل وهنخش على السؤال على طول أتسابونا التحريف اللي حصل والحاجات اللي استشهدت بيها المرة اللي فاتت كانت كلها من كتب السنة ماذا عن كتب الشيعة أشكرك مهم أوي أوي إن إحنا ن- يعني نوزن الأمور بين السنة والشيعة في كتاب آه، تفسير القمي جزء أول صفحة 36 في دار سرور بيروت ده آه، لناشر قال الإمام الشيعي علي إبراهيم القمي أما ما هو حرف مكان حرف تبديل وتحريف حرف مكان حرف فقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة إلا الذين ظلموا منهم فسر يقول يعني ولا للذين ظلموا منهم بدل إلا ولا المعنى بيختلف وقوله يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل المرسلون إلا من ظلم يفسر يقول لك يعني ولا من ظلم مش فرق شتان بين إلا طبعا
وقوله ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ تصريح بالقتل الخطأ لكن القدم يقول لك يعني ولا خطأ وقوله ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم يعني حتى تت- تنقطع قلوبهم يبقى ده الشيعة بيجيب لك ازاي بيحصل تحريف في الحروف ايضا بالتبديل والتغيير وتغيير المعنى بالكامل عظيم طب قدسك بقى علمتنا ان في التحريف اللفظي بالتبديل آه، بيبقى بالحروف وايضا بالحركات اي تقصد ايه قدسك بحكايه الحركات دي شوف يا سيدي خلينا الاول نذكر المشاهد باقسام التحريف عشان خاطر ده وقت طال الزمن بينا اقسام التحريف قال علماء الفقه ان هناك ثلاث انواع من التحريف التحريف الترتيبي والتحريف المعنوي والتحريف اللفظي وقسموا التحريف اللفظي الى ثلاث اقسام تحريف بالزياده وتحريف بالنقص وتحريف بالتبديل خلاص وقسموا التحريف بالتبديل شوف انا واخدك سنه سنه ازاي وخطوه خطوه علشان خاطر نفهم الموضوع كويس قوي وقال يعني مش هتقوم من قدام التلفزيون الا وانت حافظ الدرس وقسموا التحريف بالتبديل الى اربع اقسام تبديل ايه او تبديل كلمه او تبديل حرف او تبديل حركه دي الاقسام بتاعت عظيم.
التحريف عظيم طب ممكن قدسك تكلمنا باستفاضه عن تبديل الحركه
هي ببساطة يقصد بالحركة حركة الكلمة يعني يعني الإعراب بتاعها يعني تشكيل الكلمة بحسب موقعها في الجملة وإحنا درسنا في المدارس ضمن دروس النحو درسنا قواعد الإعراب بمعنى رفع الفاعل ورفع نائب الفاعل نصب المفعول به جر المضاف وجر الأسماء بحروف الجر وهي من إلى عن على في الباء الكاف اللام كانوا بيحفظوها لنا كده عشان نحفظها أي اسم يجي بعد الحروف دي يبقى مجرور إلى آخر قواعد النحو المتعددة احنا مش في حصة نحو يعني فإذا جاء في القرآن الفاعل منصوبا أو المفعول به مجرورا أو المجرور مرفوعا فيعتبر كل هذا تحريف لأنه ليس من المعقول أن الوحي الصحيح للإله الحقيقي أنه بيجهل قواعد النحو أو يخطئ فيه
عظيم طب ممكن تقول لنا قدسك فين الاخطاء اللي في حركات الاعراب دي لانه معروف ان القران آه، بالع- مرجع العربيه الفصحى لا، بيقولوا كده بالتقييد لكن هذه هي المشكلة فقد وجد في القرآن الكثير والكثير جدا من الكلمات المعربة خاطئة مش كده غلط
طب سامحني الدليل اديني امثله ماشي.
من القران ماشي آه، قبل ما اذكر الامثله احب ان انا اوضح معلومه صغيره وهي ان التحريف في الحركات وتغيير الاعراب يسمى لحن يلحن في الاعراب اي يخطئ في الاعراب اما عن الامثله فقد جاء في موقع الشبكه الشيعيه شيعه ويب وحدان على ال site دلوقتي ما يلي اعترف الامام البغوي في تفسيره ان بعض الصحابه قالوا ان لفظ القران في سوره النساء 162 بتقول ايه والمقيمين الصلاه يقول لك هو تحريف وخطا من الكاتب حينما كتب المصحف طب وفين اله المصحف واضاف والمقيمين الصلاه يقول لك اختلفوا في وجه نصبه فحكي عن عائشه وأبان ابن عثمان أنه غلط من الكاتب كان ينبغي أن يكتب والمقيمون الصلاة وكذلك قوله تعالى مثل ثاني آه.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون هي المفروض الصابئين لنا اسم إلا منصوبة لنا اسم إلا وقوله وإن ده مثل ثالث إن هذان لساحران اسم إن إن هذين والكلام ده مش بتاعي قالوا ذلك خطأ من الكاتب قال طب هو الكاتب بقى بدل ربنا وقال عثمان إن في المصحف لحنا لحنا يعني أخطاء في الإعراب ده عثمان اللي جمع المصحف يعترف والكلام ده موجود على ال website طب والحل ايه؟ ستقومه العرب بألسنتها، يا نهار أبيض. القرآن اللي بيقوم ألسنة الناس ولا ألسنة الناس هي اللي هتقوم القرآن. يا عزيزي المشاهد فكر وشوف من فضلك. اسمع واعقل وتفكر. فقيل له: ألا تغيره؟ بيقولوا لعثمان: مش ممكن تغيره. فقال: دعوه. الكلام ده مش من عندي. ده تفسير البغوي جزء واحد صفحة 398 طباعة دار الكتب العلمية طب فين بقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حتى ما قدرش يحفظه من الكتاب والنساخ يكتبوه غلط ما هو دي عايزة تفكير يا أحبائي فكر قبل فوات الأوان
هل معنى ذلك ان السيده عائشه ام المؤمنين م.
احب زوجات الرسول اليه مم.
تقر ايضا بتحريف القران هذا ما جاء بموقع البوابة forums dot com حيث قال الموقع هذه عائشة تقول أن الكتاب أخطأوا في كتابة القرآن حلو ويضيف فإن كان كل من قال بتحريف القرآن كافرا فهل يكفرون عائشة ده الموقع اللي بيسأل بادعائها تحريف القرآن تعليقي وتبقى الإجابة معلقة حيث لا يجرؤ أحد أن يمس المقدسات دي قدسية القرآن مالناش دخل بالحاجات دي طب أنت من أجل أبديتك هتعمل إيه؟ تفكر إزاي؟ مصيرك الأبدي فكر
طب قدس تعرف ان انا كنت سني من السلف الصالح أي ما أنت الشيعي أنا لا.
مم.
ازاي بقى المرجع اللي قدسك ذكرته بتعتمد فيه على مرجع شيعي وانت عارف طبعا ال- اللخبطه اللي بينهم وبين آه، ام المؤمنين عائشه وانت عارف هما بيقولوا عليها ايه عندك حق عندك حق لأن مهما تجيب ما أسهل الاعتراض وإنكار الحقائق للتمويه هذا غلط هذا كذب آه، هذا مش عارف إيه آه، خليهم يقولوا أنا ما يهمنيش اللي بيقول أنت وضميرك أنت وحياتك مع ربنا مش مشكلتي أبدا طيب جاء في موقع البوابة أخرج أبو عبيد بسند صحيح عن عروة قال سألت عائشة سألت عائشة عن لحن القرآن في سورة المائدة 69 إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئون وأيضا سورة النساء 162 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وكذلك سورة طه 2 63 إن هذان لساحران فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن عن هذا الحديث أنه إسناد صحيح على قول الشيخين الكلام ده موجود في الإتقان الجزء الأولاني صفحة 182 وأعطى الموقع مراجع هذا الحديث الدر المنثور جزء 2 صفحة 246 وتفسير الطبري جزء 9 صفحة 395 وزاد المسير لابن الجوزي جزء 2 صفحة 251 وتفسير الخازن جزء أول صفحة 622 وتفسير البغوي جزء أول صفحة 498 وكلها مراجع سنية كويس؟
عظيم طيب طب يا قدس ابونا مم.
خدني على قد عقلي على كبير مم.
دلوقتي اعتراض الناس ممكن يجي على عروه اه لانه قدسك عارف انه من آه، دور رحم ل- لعائشه من قرابه عائشه ايوه ممكن تديني مثل تاني مش من عند عروه ماشي في كتاب المصاحف للسجستاني صفحة 33 و 34 وأيضا في تفسير القرطبي نفسه لسورة النساء 126 والمقيمين الصلاة قال اختلف قائل ذلك في سبب مخالفة إعرابها إعراب الراسخون في العلم فقال بعضهم ذلك غلط من الكتاب وإنما هو لكن الراس لكن الراسخون في العلم منهم والمقيمون الصلاة ونقل القرطبي عن الزبير ده القرطبي كمان أهو ونقل القرطبي عن الزبير قال قلت لأبان ابن عثمان ما شأنها كتبت ولكن الراسخون في العلم منهم والمقيمين الصلاة قال إن يعني شوف نعم.
الراسخون مرفوعة المقيمين منصوبة اي قال إن الكاتب لما كتب لكن الراسخون في العلم منهم حتى إذا بلغ والمقيمين الصلاة قال ما أكتب أي أنه رفض الكتابة قيل له اكتب والمقيمين الصلاة فكتب ما قيل له وهي كده السيف واستطرد قائلا عن عائشة عن قوله والمقيمين الصلاة وعن قوله إن الصابئون وعن قوله إن هذان لساحران فقالت هذا عمل الكتاب الكتاب أخطأوا في الكتابة وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود والمقيمون الصلاة ابن مسعود صححها خلاها والمقيمون الصلاة طب برضه قدسك جبت لي عيشه تاني اديني مثل غيره طيب ماشي مجيء اسم ليس منصوبا في سورة البقرة آية 102 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قال القرطبي في تفسيره قرأ حمزة وحفص البر بالنص وقرأ الباقون البر بالرفع على أنه اسم ليس وكذلك هو في مصحف أبي وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضا وعليه أكثر القراء أليس هذا كله تحريف للحركات والإعراب هو ربنا ما كانش بيعرف في الإعراب لا سمح الله استغفر الله العظيم ولا ده ادعاء أنا مش عارف
طب قدسك تقدر تجيب لنا آه، امثله اخرى لو القرطبي ذكر مثل هذه الامثله
طبعا بالتأكيد ذكر الكتير مثل نصب اسم كان طبعا احنا مش في حصة نحو لكن انا بنقل كلام ناس يعني سهل يتعرف ان ده منصوب وده مرفوع من كلامهم كما جاء في سورة الروم آية عشرة يقول لك ايه ثم كان عاقبة بتوع ابتدائي يعرفوا ان هي عاقبة كان اسم كان عاقبة بس انا مش عايز اشرح يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا قال القرطبي في كتابه الجامع قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ثم كان عاقبة بالرفع ويوضح القرطبي نفسه السبب يقول لأنها اسم كان
طيب بقول سابونا آه القرآن معروف ان هو مرجع للغة العربية فأرجوك ما تتواناش انك تدينا دروس في النحو فيه آه لو احد آه ذكر معترضا في اخطاء العرب ان محمد بعبقريته مش ممكن يلحن يلحن.
واللي قدسك بتقوله ده او اللي انت قريته دوت محض افتراء تقول له ايه
آه، بس بعد اذن حضرتك آه، بيعطوا يعني عشان ما حدش يعترض علينا اسمها يلحن يلحن ماشي آه، عربيا يعني انا عارف انك انت بتقول كلام دارج بس يعني عشان ما حدش واحد آه، شيخ يكون قاعد بيسمع كفره ارجو ان هم دول- واخدين بالهم ان احنا يلحن.
بنتكلم بالبلدي بلد يعني شوف يا عزيزي كلام هذا الاخ المعترض فيه مآخذ كثيره عندما يقول ان محمدا بعبقريته لا يمكن ان يخطئ في الاعراب فهل يعني بهذا ان القران من تاليف عبقريه محمد فلا يخطئ علاوه على اننا لا نفتري وانما نورد اقوال فقهاء المسلمين فهل هو يطعن في التراث الإسلامي الآن؟ ما هو بين خيارين أحلاهما مر
وللاسف برضه اذا كان هو امي لا يقرا ازاي عرف الاعراب آه، ده سؤال بنساله وقدسك ممكن برضه تقول لنا هل وجد آه، بعض من الفقهاء ناس تانيين من الفقهاء هل لقوا امثله اخرى عن التحريف في الاعراب نعم توجد أمثلة كثيرة جدا ما يزيد عن 275 خطأ ولكني أكتفي بذكر بعضها سورة الحشر آية 17 فكان عاقبتها عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها والمفروض أن تكون عاقبتهما مرفوعة لأنها اسم كان والكلمة الثانية خالدان مرفوعة لما خبر أنهما ومش أنا اللي بقول كده ده القرطبي اللي قال هذا الكلام قائلا قرأ الحسن فكان عاقبتهما بالرفع وقرأ الأعمش رغم أنه أعمش يعني خالدان فيها بالرفع و- أنا مش بنكد أنا بس الكلمة يعني بفكه يعني بدل حصة النحو ال- ورفعه على أنه خبر أن م.
طيب آه، ت- تقصد قدسك تقول لي ان الفقهاء من المفسرين بيصححوا اخطاء الاعراب في تفاسيرهم
سوف تندهش عزيزي الفاضل مما يقول هذا الموقع اللي هيظهر على الشاشه شيعة web dot org تحت عنوان اعلام الخلف بمن قال بتحريف القران من اعلام السلف قال في المصحف المجموع لحن في المصحف المجموع لحن قال الطريحي في الصحاح جزء 6 وصف وصفحة 2193 اللحن هو الخطأ في الإعراب وأضاف الموقع أنه من المؤسف أن الخطأ واللحن وقع في الجمع الثاني للقرآن أي الجمع الذي استمر عليه القرآن إلى يومنا الحالي
جمع مصحف الامام بتاع عثمان آه. ولو كان هذا اللحن في جمع أبو بكر لهان الأمر ده الموقع اللي بيقول كده مش أنا لو كان في عهد أبو بكر لهان الأمر والأدهى ده برضه بيكمل أن عثمان وهو من أمر بالجمع يقر بأن هنالك أخطاء وقعت في رسم المصحف المجموع وأن الأيام كفيلة بتصحيحه بدل أن يقوم هو بالدفاع عن جمعه ده الموقع اللي بيقول كده عن ابن الأعلى ابن عبد الله ابن عامر القرشي قال لما فرغ من المصحف أتي به عثمان يعني جابوا له عثمان فنظر فيه فقال قد أحسنتم وأجملتم وإني أرى شيئا من لحن آه، ستقيمه وستقيمه العرب بألسنتها صحاح يعني أخرجه أبو داود وأضيف قد ذكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف جزء واحد وصفحة 232 وما بعدها فصلا كاملا عن اللحن في القرآن اللحن بالعنوان ده بالنص اللحن في القرآن حاجة غريبة جدا
ده شيء غريب آه.
آه، قدس أبونا أنا سمعت إن قدسك قريت أكتر من 111 مجلد من كتب الشيعة آه.
عشان تتكلم في الكلام ده ممكن أسألك الحقائق اللي قدسك بتقول عليها دي جبتها منين؟
من الكتب ومن المراجع وموجودة على النت لكل من يحب الاستزادة بس أحب أن أنا ألفت النظر إلى ما قالوا هذا الموقع أيضا www.tafsir.net يقول تحت عنوان البلاغة في القرآن قال لكي نناقش القرآن نقاشا منطقيا ده الموقع لابد أن نقسمه إلى قسمين القسم الأول هو لغة القرآن والقسم الثاني محتويات القرآن وقال فلنبدأ بلغة القرآن ويقول الصعوبات التي تقابل القارئ للقرآن يمكن حصرها في عدة أبواب إيه؟ الإكثار من استعمال السجع الذي قد يضر بالمعنى في بعض الحالات اثنين تغيير صيغة المخاطب أو المتحدث من الشخص الأول إلى الشخص الثالث والعكس دون ما أي مراعاة لمحتوى الآية ده الموقع الخلط بين الفعل الماضي والفعل المضارع في نفس الآية وكذلك الخلط بين المفرد والجمع غريب كلمات أو جمل معناها ليس واضحا للشخص العادي ولا حتى للمفسرين أنفسهم ونستنبط هذا من كثي من كثرة واختلاف آه، التفاسير للكلمات أو الآيات جمل بها أخطاء نحوية جمل لا تتماشى مع المحتوى الكلام ده كله موجود على السايت وكل واحد ممكن ان هو آه، يدوس على آه، البطن الزرار ويطلع هذا الكلام
العجب العجاب قدس أبونا إن يجي واحد ويصرخ ويقول الله أكبر انظروا الإعجاز اللغوي للقرآن إعجاز إيه وبتاع إيه خلينا من الكلام ده كله ما علينا نخش على الجانب الروحي عشان نشوف قدسك الآيات والوعظات في ثباتنا مع المسيح امين امين هيا لولاش محطات الراحه اللي بناخدها بعد كل حلقه ديت آمين آه، الانسان ما عرفش كان يحصل له ايه لانها التفاعل مع امور صعبه نعم صعبه القبول واللي من خلالها صعبه ان في ناس كتير بالملايين آه، مغشوشه ومش واخده بالها ومخدوعه مش عارفين الحقيقه فين فده اللي صعبان على الانسان امور واضحه زي الشمس وهم مغمضين عينيهم نعم.
ولو فتحها هيقلعها له فهو احسن له يختن مغمض صعبانين عليا بامان انا ما بقولكش انت غلطان ولا هم غلط ولا ده صح ولا ده غلط ادرس انت بنفسك وشوف يمكن الكلام اللي احنا بنقوله ده كله غلط تريح ضميرك مرحبا بكم احبائي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آمين.
لنبدأ في محطة روحية هادئة جميلة ورائعة أحبائي كنا نتكلم عن الثبات في الله الله أب هيثبتني فيه ومش هيسمح أبدا ليا إن أنا أيأس